السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم بستره الجميل وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم وأن يجعل هذا المجلس لنا لا علينا محمد بن واسع هو رجل من سادات التابعين ومحمد كان سبحان الله كان حضور الآخرة في قلبه عالي حتى إن بعضهم قد رأى رؤية من أقرانه أن هناك من كان ينادي الرحيل الرحيل قال فلم يرتحل إلا محمد بن واسع محمد بن واسع كان صديق لكتيبة بن مسلم وكتيبة ده كان هو جعله الله سبحانه وتعالى سببا لدخول الإسلام في تركيا والصين وكتيبة من أبرك المجاهدين في بني أمية الأمويين محمد بن واسع قابل كتيبة بن مسلم فحب يديله هدية حبيبه وبيحبه بينه وبينه يعني المحبة في الله فأراد أن يعطيه هدية فيا ترى هيدي إيه للقائد المجاهد ده الهدية ديت فلما قابله بخراسان قال أتيتك بهدية إيه بقى هي الهدية ديت قال له محمد قدمت مكة فلقيت بها سالم ابن عبد الله بن عمر سالم حفيد عمر رضي الله عنه وكان أشبه الناس بعمر لأن عبد الله كان أشبه الناس بأبيه وعبد الله سمى سالم بهذا الاسم تأسيا وحبا لسالم مولى أبي حذيفة حتى هو كان يقول له كده أنا سميتك سالم على سالم مولى أبي حذيفة وكان له شأن سالم مولى أبي حذيفة كان النبي يحب أن يسمع صوته وأرشد الأمة أن تأخذ القرآن من سالم فسالم كان من الناس التقيلة أوي فكان عبد الله بيحبه فسمى ابنه على اسم الاسم ده فمحمد ابن واسع يقول قدمت مكة فلقيت بها سالم ابن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة يعني مليون ورفع له ألف ألف درجة الله أكبر وبنى له بيتا في الجنة وبنى له بيتا في الجنة مليون حسنة مليون درجة وبني له بيتا في الجنة دي الهدية بقى اللي محمد بن واسع اداها لتوأم روحه كتيبة ومحمد كان معروف بالتزكية والخلوة والبكاء وكتيبة مجاهد وسبحان الله هكذا هم رهبان بالليل فرسان بالنهار فيعمل ايه كتيبة كتيبة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالفتوحات دي كلها كان يركب في موكبه حتى يأتي السوق ثم يقول الذكر وينصرف هو مش رايح يشتري هو رايح يشتري مليون حسنة ومليون درجة واخدين بالكم رايح يشتري بيت في الجنة السوق ده المكان اللي يبقى فيه تنقلات يعني دخلت مول في هنا يعني المولات الكبيرة تدخل يدخل فيها موضوع السوق محلات كتير حوالين بعض ده بتاع مطعم وده حاجات بإقالة وده جزارة وده كذا يدخل فيه إن شاء الله هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره كالشيخ شعيب وغيره إيه، ليه فيضان الحسنات العالي ده يعني مجرد ان انا اكون ماشي في السوق واقول الدعاء ده واعدي عليه اخد الاجر ده كله لان هذا وقت غفله فكلما دب دبت الغفله وكان وقت غفله الناس ملهيه في الدنيا وانت تيجي تعمل طاعه لا ليك اجر مختلف بقى ليك فيضان من الحسنات وهذا هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بشهر شعبان يهتم بشهر شعبان لما أسامة رضي الله عنه الحب التقط شيئا من أفعال الحبيب فقال له يا رسول الله لم أرك تصوم أو لما أراك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان سبحان الله هي أختنا رندا بتقول إن الحديث ضعيف خلاص هي شايفة الحديث ضعيف هي تأخذ بالإيه بأنه ضعيف وإحنا بناخد بإيه بتصحيح الشيخ الألباني والشيخ شعيب حضرتك خدي بقى إيه بقول من إيه يقول إيه بضعفه ولك إيه يعني قول وجيه إن شاء الله فما تعمليش بالحديث وسيري على من ضعفه ودعي من يسير على من حسنه يفعل هذا الخير نعود وأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسامة لم أرك تصوم يا ش- يا رسول الله شهر مثلما تصوم شهر شعبان فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له العلة بين له الدافع واخدين بالكم إيه هو بقى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس يغفل فيه يغفل فيه الناس الناس بتغفل آه يبقى دي أول حاجة إن بيغفل عنه الناس هل ممكن أكون أنا من ضمن الناس دي ذاك شهر يغفل الناس عنه هل أنا منهم هل أنا من ضمن الناس اللي بتغفل ولا لأ لازم أراجع بقى حي أراجع نفسي وأشوف إن ممكن أكون أنا من الشخصيات ديت سرحانة مش مهتم مش واخد بالي الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويرفع فيه العمل ترفع فيه الأعمال يبقى أول حاجة إن هو أوقات غفلة اتنين أوقات رفعة للأعمال ثلاثة أو الاتنين دول كانوا أولدت ولدت الأمر الثالث ألا وهو الحب فأحب بالله عليكم يا سادة محمد صلى الله عليه وسلم طول العام ألم يكن مجتهدا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مجتهد كان مجتهد صلى الله عليه وسلم لكن لماذا في هذا الشهر واحد انه غفله اثنين في رفع اعمال فانا اريد احب مش اي حاجه كمان لا انا بحب انا بحب ان عملي يترفع وهو متزي- متزين انا احب ان التقرير بتاعي يترفع وهو مختلف لان الاعمال بالخواتيم ممكن تبقى انت بعيده جدا عن ربنا وكنت شارده جدا عن مولاك وارتكبت ما لو عرفه اقرب الناس من أقرب الناس منك ربما ما كلمك أبدا فأنت كنت بعيدة أوي فيجي في الوقت ده سبحان الله الذي عصيته وابتعدت عنه هو هو الذي قدر وشرع أن الأعمال بالخواتيم يختم لك بخير خلاص نمحو ما قد سلف قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي مش هنفتح في الملفات القديمة ليه؟ لأنك أتيت أتيت بهذا الخير هذا المعنى في غاية الأهمية إن إحنا يا جماعة أول حاجة إن أردت أن ترفع أعمالك في هذه الأوقات المباركة بخير فأدلك على شيء ألا وهو كن ممن يفتح الشهية للبعداء أن يكونوا من الإيه؟ الأقرباء الناس اللي ابتعدوا إن يقربوا إن يرجعوا قل لهم تعالوا في فرصة كل اللي فات يتمسح لأن التقدير بيترفع دلوقتي ولو اترفع ليك كويس هتروح في حتة تانية خالص فمن الجميل من جميل ما يستعملك الله في هذه الأوقات أن تحبب الناس في ربهم انك تحببهم وانك تفتح شهيتهم على التوبة والأوبة والرجوع انك تساعدهم انك تمد ايدك ليهم عشان يعملوا الرجوع دوت فترفع الأعمال في هذا الشهر يبقى أول حاجة أنا محتاجها إن أنا أول حاجة أشوف في نفسي أنا أعمالي هترفع إزاي محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا طول العام ولكن إذا أراد جاء شعبان يريد أن يزين هذا الارتفاع بارتفاع في الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزين العمل ده يزين صحيفته يزين التقارير اللي بتترفع دي بشيء خاص عشان كده حضرتك مهما كنتي كنت بتجري طول السنة وكنت متألقة اوعي تريحي إن كنت ولا بد هتريحي بالله عليك وبالله عليك ما تريحش في الوقت اللي الناس بتجري فيه اوعى تقف في الوقت اللي كله بيجري انت جاي تقف دلوقتي يا سيدي عميك جوال نبقى نتكلم ونشوف لو عاوز تريح اوعى تريح دلوقتي انت جاي تريح في الوقت اللي خلاص بيتمضي فيه وبتترفع فيه التقارير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب والعبادات في شهر شعبان عاوزة الحب عبادات عاوزة حب مش مجرد انك تعملها كده بس لا انا حابب ان التقرير بتاعي يقول لك ان ايه يقول لك ان مثلا لو انت شغال تخيل انك شغال معايا بقالك 3 4 سنين وانا ايه او بقالك سنه يا سيدي وانا بقى هطلع على تقاريرك التفصيلي اليومين دول وهنشوف بقى فاكيد بقى تبقى انت حابب ان يتعرض على من يهمه امرك وان انت بتجله ان يكون القرار ايه ان يكون التقرير كويس صح حتى لو كنت مخربط في اول العام لكن في النهايه مكتوب لي ايه في الاخر انت مطمن ليه لان الاخير انا ظبطه الحمد لله العبره بالخواتيم حدثوني عن رجل مات ولم يسجد لله سجده كان ابو هريره بيقول اللغز ده لاصحابه يحكي لهم قصه صحابي اللي اسلم وهم طالعين طلعه احد وبعدين مات مات دخل الجنه وما سجدش لله سجده ليه؟ ما هي لقطة هو شوف طول عمره بيخربط وكفر بقى وربا و... وفاحشة وحاجات كتيرة وفي الآخر بس في ثانية ظبطت كل حاجة فخلي بالكم كل مشاكلك اللي حصلت طول العام وكل فطور الهمة اللي حصل جه الوقت والوقت أول حاجة الحب والحب ده عمل قلبي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك نبدأ من الحب قبل ما قالش فترفع فيه الأعمال فأنا أصوم لذلك لا فأحبه فالحب ده مهم أوي فاليوم إن شاء الله هكلمكم أو أرجو بقى لغاية رمضان نتكلم في بعض المفاهيم اللي تساعدنا وتهيئنا التهيئة للتهنئة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحب أن يرفع عملي أو أحب أن يرفع عملي وأنا صائم فذكر عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان وفق إليها وهي الصيام وليس المراد هذه العبادة فقط هي من وفق لها فبها ونعمة لأن في ناس كتير ممكن لا يوفق ليها إما كسلا وإما صحيا فممكن ييأس أو يحبط لا ابن مسعود رضي الله عنه كان يعني في أوقات كتير كان بيقلل من الصيام النافلة ليه؟ لأن هذا الصيام كان يقعده عن قراءة القرآن فهو ابن مسعود ضعيف ما يستحملش في أخت ما شاء الله بتنزل تعلم أولاد المسلمين أو بتنزل شغلها أو بترعى والدتها أو أيا كان يعني ما تقدرش تصوم فهنا مش شرط الصيام لكن هو جميل لمن استطاع درب نفسك والصيام ميزته إن صيام ثلاثة أيام مع رمضان من كل شهر يعني تصوم ثلاثة أيام مع رمضان يذهب وحر الصدور يا سلام على الجمال يذهب وحر الصدور يعني الحقد والغل والغضب أصلا أنا عصبية أصلا أنا بتضايق أصلا أنا بتنرفز أصلا أنا بغير يذهب وحر الصدور وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئ نفسه لرمضان ليدخل نقية وعلى الحديث الذي صححه الشيخ الألباني أيضا وهو أن شهر شعبان فيه الطلاع يطلع الله إذا كانت في ليلة نصف شعبان فيغفر لكل الناس إلا اثنين إلا لمن انفصل من انفصل عن خالقه بالشرك ومن انفصل عن المؤمنين بالحقد والغل المشاحن أهل الانفصال إما الانفصال مع الرب أو الانفصال مع الخلق فميزة الصيام بيزيل الوحر الصدور بقى فبيهيئك شوفوا الجنة جميلة جدا صح؟ مفيش أحسن من الجنة إلا يعني كأماكن يعني وأحسن حاجة في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم مع ذلك ان الجنة اللي هي الجنة مش هينفع تخشها وانت من ايه من جوه مش سالك ونزعنا ما في صدورهم من غل لازم تبقى سالك عاوز عاوز تخش جنة رمضان كويس وتستمتع بجنة شعبان لازم بقى تخلص الامور الداخلية دي عشان كده من من ابرك ما تستعد ليه ان قلبك يصفو يصفو القلب عما بيكون صافي وشفاف لا ينشغل إلا بالشفقة ونشر الرحمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير هنتكلم في بعض العبادات لكن خلونا نقول إن إحنا عشان نتهيأ محتاجين ثلاث حاجات تهيؤ عقلي تهيؤ جسدي وتهيئ قلبي العقلي قلنا قبل كده في لقاءات كتيرة بالتعليق بالإيه بالمعرفة إنك تتعلم الحاجات المرتبطة بالأيام الجميلة ديت من فضل الشهر فقه الشهر فقه الصيام الزكاة فقه الاعتكاف فقه التراويح الحاجات دي كلها تبقى عندك خلفية بيها وإنك تحط رؤية ليك إنك تخطيط فده الاستعداد العقلي الاستعداد القلبي وهو بإيه؟ بالتحلية والتخلية أو بالتعطير والتطهير بالترك للمخلفات والإشكالات وهو التوبة وإنك تبدأ تغذي قلبك وتشحنه بمعاني إيمانية عالية وأعمال قلوب تحركك إلى أعلام الغيوب وذلك من خلال الأسماء والصفات أو من خلال إنك تقرأ في أعمال القلوب ثم إعداد جسدي إنك تبدأ تمرن نفسك بقى على القيام تمرن نفسك على استثمار الأوقات فكرة الديمومة بقى وده هنتكلم فيه إن شاء الله إن يسر الله سبحانه وتعالى طيب اليوم هنتكلم ايه بقى اليوم هكلمكم من اول الاستعدادات وهو هنتكلم عن عبادة هذه العبادة ربما البعض اول ما يسمعها يقول لك ايه يوه طب خلاص بقى انا ايه هضطر اخرج لان مش بتاعتي انا بقول لك من دلوقتي ان هي بتاعتك وتهم وتهمك جدا فاوعى ايه تسيبها وتمشي النهارده هكلمكم عن عبادة من باب الاستعداد لرمضان إنك تفهمها وتفهم فقهها وتعيش معاها ألا وهي عبادة الزكاة عبادة الزكاة عاوزين نتكلم عن الزكاة ونعيش معاها ونفهمها بس على فكرة أنا ما عنديش فلوس والله أصلا ده أنا راجل مستحق اصبر ولعلك ترزق في هذا اللقاء ما يسرك إن شاء الله فهنتكلم عن الزكاة وهنتكلم عن الصيام بإذن الله أول حاجة بالنسبة للزكاة هي إيه هي الزكاة يقول لك زكاة الزرع إذا نمى يقول لك إن الزرع زكاة يعني نمى والزكاة في اللغة يعني النماء والزيادة الزكاة في اللغة معناها في اللغة إن هي النماء الزيادة التطهير طيب ليه سميت بذلك الاسم لأنها بتزود المال حقيقة تزوده بالحركة وتبعث فيه البركة وبتزيد المجتمع والمزكي صلاحة في أخلاقه وسمو في روحه وبترفع مقامه عند ربنا بالرضا والمغفرة ثم أن الزكاة بتطهر المال من الخبث الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في شهوات جوه الإنسان الإنسان ظلوم جهول ومن تلك الشهوات اللي عنده حب المال حب قد يصل إلى المرض هذا الحب يدعو للشح يدعو للبخل ولو ترك هذا الإنسان إن والمرض تطور هيؤدي للسرقة للرشوة لقطع الأرحام وأظن أنتوا ليكوا شايفين الحروب اللي بتحصل في منع المواريث وغيره واللي العامل اللي بيرتشي سبحان الله اللي خلق الإنسان يعلم إن الاتنين ونص في المية الجزء ده كفيل لما يتاخد منك ينزع منك هذه الشهوة ويهذبها واخدين بالكم؟ يجي واحد يقول لي بس الضرايب برضه ما بتعمل كده هقول لك لا وهنتكلم في الموضوع ده بعد شويه ان شاء الله بل بالعكس لما نيجي نشوفها هتلاقي ان الموضوع مختلف تماما على عكس الزكاه المؤمن الحق لا يتهرب منها المؤمن الحق ما بيتهربش من الزكاه سبحان الله لان القوه التي تجبره على الزكاه هي ايمانه وليست الدولة وليست السلطة وسبحان الله واحد عنده مليون ما بيخرجش الاثنين ونص في المية يبتلى بما يجعله يخرج أكثر من ذلك حادث في الطريق سبحان الله يلاقي إن يدفع بقى 80 ألف ماله يحصل فيه مشكلة قلة بركة أولاده يبقى عندهم شغف رهيب لأمور دنيوية زوجته تبدأ تخش له بقى في طلبات معينة سبحان الله لكم أن تتخيلوا يا جماعة إن الأغنياء اللي عندهم أموال لو جمعنا مثلا عشرة تريليون دولار وده موجود يمكن كانت إحصائية لسه الواحد بيقرأها قريب عن ثروة عشرة تريليون دولار دول الزكاة بتاعتهم قد إيه؟ 250 مليار دولار سنوياً شوف 250 مليار دولار دول ممكن يعملوا ايه لفقراء ويعملوا ايه لدول عشان تعرفوا يعني ايه زكاة هنتكلم دلوقتي في قبل ما هتكلم مع حضراتكم في فقه الزكاة لازم نتكلم هو ليه الزكاة وايه الاعجاز اللي فيها حتى لو انت مش معاك جنيه حتى لو انت لسه واحد عندك 15 سنة بتسمع عاوزك تستمتع بدينك عاوزك بعد نهاية اللقاء ده تقول إيه؟ تقول سبحان من شرع لنا هذا إيه الجمال ده؟ ده اللي أنا عاوزك تخرج بيه أريد أن أجمل شرع الله في قلبك فإنك تستمتع بدينك وتفتخر به وتدرك كويس قوي إيه الأثر لهذا الأمر فالزكاة قلنا في اللغة معناها إيه ومعناها في الفقه بقى في الشرع معناها إيه هي حق معلوم بالشرع الشرع بيديك حق كده رقم معين حق معلوم يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص بيصرف لأصناف مخصوصين وده هيجي بالتفصيل إن شاء الله نحكيه بإذن الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم مين اللي أوجبها علينا ومتى فرضت أوجبها الله سبحانه وتعالى وجعلها متوسط الأركان الخمس وفرضت على النبي في السنة الثانية من الهجرة واخدين بالكم لما بقى خلاص رايحين مدينة وفي دولة للمسلمين لازم وفي زكاة ليه؟ لأن لابد من كتاب يهدي وسيف ينصر السيف هنا المراد به فكرة القوة والمال من عناصر القوة ايه الدليل على وجوب الزكاة في أدلة كتير جدا سريعا هنقول واحد أو اتنين لأن احنا قلنا احنا عاوزين تنشيط عقلي عشان تعيش المشهد وتعيش الأجواء بدري قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وطبعا قد إيه الملف ده حساس إن أبو بكر أول ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ناس قالوا مش هنطلع زكاة خلاص يلا في حرب حرب هتعمل حرب اه حرب وصارت بقت مشهورة جدا حرب الايه حرب المرتدين وحرب الردة سببها ايه هو الباب ده الأساسي واخدين بالكم أبو بكر الرقيق القلب ثانية اثنين يعمل كده اه ليه هو كان عارف كويس قوي ان الملف ده ما فيهوش هزار الملف ده مفيش هزار سبحان الله وابن عمر بيحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان طيب اللي ما يأديش زكاته حكمه ايه واحد ما بيأديش الزكاة ايه الراجل ده حكمه ايه على حسب على حسب هل هو بينكر الفرض انا بقول لك مفيش حاجة اسمها اصلا فرض هو بيجحد الكلام ده بينكر هذا التشريع فهذا رجل بينكر وجوب الزكاة هل بينكرها عشان هو لسه مسلم جديد ومش عارف ولا هو كان يعني ما عندوش علم بيها ولا هو بينكرها وهو ناشئ بين بلاد المسلمين وأهل العلم وعارف كل حاجة على حسب لو هو بينكر وهو جاهل نعلمه ونقولها له لكن لا يقول لك أنا عارف كل الأدلة وعارف كل حاجة وعارف كل حاجة بس مفيش برضه حاجة اسمها كذا هذا ليس بمسلم مرتد ياخد حكم الردة والعياذ بالله ويستتاب فإن تاب وإلا قتل طيب واحد بقى ودول الأغلب هو بينكر حكم الزكاة بس تكاسل منه هو مقر يقول هي واجب كل حاجة بس بيتكاسل ده حكمه ايه هذا مرتكب كبيرة مستحق للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها شايف السبائك اللي عندك دي يوم يحمى عليها شايف الفلوس اللي في البنوك دي يوم يحمى عليها في نار جهنم أنا مش بقول لك هيحمى عليها في فرن الحديد والصلب في نار جهنم ناركم هذه النار اللي انت شايفها دي نار بقى أعلى درجة حرارة درجة الشمس اه دي جزء من سبعين جزء من نار الآخرة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه الجباه ما انت ما كان حد يقول لك انا عاوز حاجه ايه تلتفت بوشك كده عنه وبعدين تديله جنبك وبعدين تديله ظهرك وتمشي فالثلاث اعضاء اللي شاركوا في المعصيه تكوى بها الجباه جباههم وجنوبهم وظهورهم وبعدين العذاب النفسي بقى ايه هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا عارف لما واحد يدوق حاجة بيدوق ده يعني لازم الموضوع يدخل يتشرب جوه جسمه فذوق فذوقوا ما كنتم تكنزون دوق يا عم وهنشوف ليه العذاب شديد قوي كده ليه العذاب صعب قوي كده عشان هتعرفوا الفساد اللي بيترتب على منع الزكاة رايح فين أصل دي مش مجرد حاجة بسيطة لأ اديك شفت الصحابه تعاملوا مع اللي هيمنعها ازاي وادي العقاب عامل ازاي طيب ليه الكلام ده واحنا بنتكلم في مقاصد والتشريع والإعجاز للزكاة هتدرك إن فعلا الشخصيات دي لازم يتوقف معاها وقفة شديدة ولذلك قال النبي من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع تعبان نسأل الله عفو وعفو العافية يطوقه يوم القيامة يقول له أنا مالك أنا كنزك أنا الكنز بتاعك بقى سبحان الله المال ده هيبقى تعبان هيتقلب تعبان بالنسبة للناس اللي ما بتصدقش الحاجات دي كلها براحتك مرة واحد بيقول لي على فكرة أنا مش مؤمن بحاجة اسمها عذاب قبر ولا الكلام ده كله وأنا عارف إن هو كان بإيه بينكشني يعني فأنا ابتسمت كده وقال لي ما ترد عليا قلت له بص يا عمو أنا قلت لك الأدلة حضرتك عاوز تقتنع اقتنع مش عاوز تقتنع براحتك أديك هتدخل قبرك وهتعرف فسبحان الله قال لي بعد كده يعني إن الجملة دي هي اللي فوقته أما تدخل قبرك هتعرف في ولا مفيش وساعتها لو طلع مفيش أديك يا عم إيه فلت طب لو طلع فيه وبقول لهم بقى أنا كنت مقتنع إن مفيش ففي ناس بتتركها تكاسل وفي ناس بتتركها وهي مش عارفه فانا مش عارف ايه نعلمه طيب بقى حته بقى الزكاه تجب على الفور ولا مش على الفور الحاجات دي كلها هنتكلم فيها ان شاء الله لكن من شويه كنت اتكلمت على ايه الفرق بين الزكاه والضريبه الضريبه كلغه ماخوذه من الضرب ده تكليف مالي لكن مصدره العرف والقانون انت في الدوله بتاعتك هي بت البشر بيقعدوا مع بعض كده والسلطه عرفا بيوجبوا ويلزموا الناس بقوه القهر والسلطه فالضريبه هي قيمه ماليه بتضرب على الايه على الناس والضريبه كل شيء ضربته بسيفك من حي او ميت يسموه ضريبه هو مبلغ من النقود السلطه بتفرضه عليك انك تدفعه مش في مقابل انتفاع خدمة معينة ولكن ولكن هو لتمكين السلطة من منافع عامة هكذا الذي يظهر طب ايه حكم الضريبة في الإسلام الأصل فيها أنها محرمة إلا لإيه إلا لضرورة تحدد بقدرها هي من المكوس الذي لا تجوز في الإسلام وهي من أكل أموال الناس بالباطل إلا لضرورة أو حاجة عامة تقدر بقدرها من أهل الإيه؟ الاختصاص وأهل الشريعة وأهل العلم الفرق إذا بقى بين الزكاة والضريبة أول حاجة شوف كلمة الاسم نفسه الاسم اسمها زكاة تدل على الطهارة تزكي نفسك تدل على النماء تزكية فيها تزكية المال وصاحبه والمجتمع مغنم طب التانية اسمها ضريبة تدل على الضرب والقهر والإلزام سبحان الله مصدر التشريع الزكاة مصدر إلهي سماوي طب الضريبة مصدر بشري قانوني الزكاة من ناحية الثبات هي فريضة ثابتة ما بتتغيرش بتغير الزمان طب الضريبة قانون بشري قابل للتغيير بحسب الزمان والمكان والأهواء طيب بالنسبة لمصاريف مصارف الزكاة مفيش حد بيتدخل فيها مش بتاعتك ربنا خلاص وضع لك المصارف تكفل الله انه بينها وضبطها لك في القرآن طب الضريبة ملهاش مصارف محدودة بل هي المصارف راجعة لمين؟ لمن فرضها ولذلك دايما في علامات استفهام في أي سلطة تفرض الضرائب بيودوها فين ومش بيودوها فين والكلام ده كله سبحان الله طيب خلوني بقى ندخل في العمق واللي, واللي بسببه أنا قلت هتكلم النهاردة عن الزكاة وبعد كده نتكلم عن فقهها بحيث أنكم تكونوا عندكم خلفية عشان تقبل على رمضان لو عندك أي حقوق للعباد أو حقوق مع رب العباد تخلص فمن ضمن الحقوق أن ممكن يكون في زكاة متعطلة فعاوزين نخلصها ما حكم إيجاب ومقاصد الزكاة يا أولي الألباب حاجات كتيرة أوي لكن خلونا نقول بعضها من الحكم إن هي أداة ووسيلة لتطهير النفوس والأموال وتزكيتها في المجتمع طبعا الذكاء اللي منكم مش عارف ولسه عاوز يدرك يعني انك يكون معاك فلوس قيمة معينة القيمة ديت ما يعادل 595 درهم فضة جرام فضة أو يكون معاك ما يعادل 85 جرام ذهب خلاص يبقى 595 جرام فضة أو خلينا نقول رقم كده مبدئيا وبعدين لما نيجي نشرح هنقول خلينا نقول وليكن انت معاك نصاب الزكاة تلاتين ألف جنيه التلاتين ألف جنيه دول لو دنوا معاك سنة كاملة سنة هجرية مش سنة ميلادية سنة هجرية ايه الفرق بينهم الفرق بينهم حوالي 13 يوم الهجرية أقل 13 يوم ده معناه إيه إنك عارفين صلاة الفجر عما يعني أول ما يدخل وقتها أنت واجب عليك تقوم تصلي فقاعد عمال تأخر تأخر تأخر ما ينفعش إنك تأخر ولو الوقت فات لا يجوز شرعا فوقت الزكاة من ساعة ما يجب عليك لازم تطلع على الفور ما تأخرهاش لو أنت كل مرة بتأخر وماشي على السنة الميلادية بعد خمس ست سنين أنت ممكن تكون مقرب من حوالي 60 70 يوم متأخر 3 4 شهور في الزكوات بتاعتك واخد بالك فالموضوع خطير هنشرح الكلام ده بالتفصيل عما نيجي نتكلم عن إن شاء الله الفقه بتاعها خلوني أكمل وقلنا إن التز... إن الزكاة هي وسيلة لتطهير النفوس والأموال وتزكيتها في المجتمع الزكاة جعلها الله من أعظم العبادات المالية في الإسلام وبما يخص الأسئلة المتعلقة بالجانب الفقهي طب أنا عندي ذهب طب أنا عندي كذا الكلام ده كله وإحنا ماشيين هنجاوب سواء في اللقاء ده أو اللقاءات اللي جاية فلا تستعجلوا فالله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد الزكاة التطهير والتزكية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم أي تنقي النفوس وتخلص الأموال من المعايب والنقائص وده جانب تخلية وتزكيهم جانب تحلية إنك تنمي أخلاقهم وتزيد الأموال كما إما ماديا بالحركة وإما معنويا بالبركة وده جانب التحلية وهنشرح الكلام ده إن شاء الله وإحنا ماشيين دلوقتي فالزكاة فيها عطاء مجاني بيطهر نفس المزكي من داء الشح والبخل وبتصفي قلبه من أمراض الكبر والحسد والأنانية في الزكاة تربية للنفس على مكارم الأعمال وحسن الأخلاق والبذل العطاء والكلام ده الزكاة بتزيد أموال الأغنياء الله الله الله إزاي ده تشريع بيزود الله سبحانه وتعالى أقول لكم على حاجة أكتر واحد مستفيد من الزكاة هو الغني لا الفقير وهتعرفوا إن شاء الله وإحنا ماشيين سواء في اللقاء ده واللي جاي اللي بيستفيد أكتر الغني من حكم تشريع الزكاة إن الزكاة بتزود أموال الأغنياء في المآل مش في الآخرة لا في المآل الدنيوي هي ظاهرا هي نقصان وخسارة في المال انت لسه مقتطع جزء من مالك ربع العشر عشان تديه للفقير واللي المساكين ففي نقصان كمي مباشر من الرصيد دلوقتي صح لكن القرآن والسنة بيأكد لك ان الزكاة بتزود المال وبتحافظ عليه وبتبارك فيه ليه بقى لان انت عم بتدي الفقير الفقير بيروح يشتري ففي تنشيط رواج في تداول للسلع تداول الخدمات في الاقتصاد فده هينعكس على المزكي بالزيادة في الأجل الطويل لأن بقى في ناس كتير بتشتري أنا راجل فاتح محل ببيع أنا مثلا أحذية براند معين أو ببيع أي حاجة كان بيشتريه مجموعة معينة من الناس الناس لما بتطلع الزكاة بتاعتها في ناس هتزيد في الشراء وبالتالي أنا هزيد في الإنتاج فلو عمليا الناس بتطلع أول بأول هتلاقي إن في سحب استرا... قدام استراتيجي على حاجات الأغنياء أنا صاحب مطعم الفقير ما بيجيش عندي فلما بطلع وغيري بيطلع فهو بيبدأ يشعر إيه لأن هنيجي نتكلم إن إن الزكاة الهدف منها الهدف من الزكاة هو الكفاف ولا الكفاية الكفاية مش الكفاف مش تديله الحد الأدنى فأنت النهاردة بتكفي الفقير وده بيكفي الفقير وده بيكفي الفقير ففعلا الفقير بيبقى مستور فتلاقيه داخل عادي جدا المطعم بتاعك وبيطلب فرخة وبيطلب بيتزا فتلاقي ان ايه العدد زاد فالقوة الشرائية زادت فالطلبات زادت فبتاع الدقيق الغني بقى بيطلع دقيق واللي كان بيروض عنده شركة توصيل وشحن كان يا دوب عنده عربيتين بقت الطلبات زادت فبدأ يجيب عربية ثالثة ورابعة وخمسة وهكذا فالوحي بيقول لنا كده وما أتيتم من زكاة من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون سبحان الله فكل اللي بينفق ماله في سبيل الله ومن ضمن الإنفاق هو إنفاق الزكاة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم بيحلف لنا ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه بيقول لنا كده ما نقص مال عبد من صدقة أي مال هيطلع مش هينقص زائد اللفظ نفسه بتاع اللغة العربية اللي احنا قلناه من شوية معناه الزيادة والنماء والتطهير فالزيادة إما تكون مادية ظاهرة تتمثل فين بقى إن الغني يا جماعة هنشوف إزاي إن برضو من ضمن الحاجات الخفية ولا ينتبه لها كثير وهنتكلم فيها إن شاء الله بعد شوية ان الغني عليه حاجتين يعملهم حاجة الشريعة بتحفزه ليها لكن مش فرض عليه وحاجة واجب عليه الواجب عليه الزكاة لكن في حق قبل الزكاة حق خفي عارفين ايه هو حق الخفي ان يشغل فلوسه لانك لو ما شغلتش فلوسك الزكاة هتاخدها هتخلصها فالشرع يقول لك ايه انا هاخد النهارده اتنين ونص بكره هاخد السنه الجايه هاخد كمان اتنين ونص بعده هاخد اتنين ونص فانت لما تيجي تطلع زكاتك هتضطر ايه تتحرك فلما تتحرك ايه اللي هيحصل رقم واحد الزكاه ممكن تقل ممكن تبقى مليونير وما بتطلعش زكاه ما انا راجل صاحب عقار انا عندي فندق باجره خلاص الفندق ده ب 4 مليار وهنقول بقى نقول بقى اللي انا ايه في مكه بقى فالفندق ده انا باجره وبطلع زكاه بطلع زكاه بس الزكاه هتخلص فلوسي فعملت ايه فكل عمل انا خدت النهارده اجرت خدت الارباح فبعمل ايه ما انا في فلوس بتتسحب مني ورحت شاري كمان عقار عقار صغير كده في العزيزيه ولا حاجه ب 4 مليون ريال العقار ده نفسه مش عليه حاجه خلاص ده ملكي بقى بتاعي بطلع من أرباحه فأنا قاعد عمال أتحرك وفي عمال بينزلوا يشتغلوا وفي ناس بتستفيد فالمال يصلح ايه يكون ايه يبدأ يتحرك بصوا يا جماعة المال ده عامل زي الدم المال في الأمة عامل زي الدم الدم لو ما, ما, ما راحش لكل الأعضاء يتم بتر صح؟ لازم هيحصل فيه مشكلة المال لازم يتحرك ويبقى ايه ما يكونش ايه واقف في مكان واحد بس واقف عند الاغنياء بس واخدين بالكم لان المال لو ركض هيبقى في مشكله كبيره جدا ولذلك الله سبحانه وتعالى اشار لينا في المعنى دوت في سوره ايه سوره الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء عشان المال ما يدنوش ايه بس وسط الاغنياء بس عاوزينه يتحرك وده هنتكلم فيه ان شاء الله واحنا ماشيين من الحكم من الحكم في في الزكاه ان الزكاه مصدر تمويل مجاني ودائم زي ما بقول لكم دلوقتي ان حركه المال في الاقتصاد عامله زي حركه الدم في جسم الانسان كل ما كان الدم سائل متحرك متنقل بسهولة بين الأعضاء هينعكس على صحة الجسد هينعكس على النشاط على الأداء والوظيفة بالكفاءة طب لو اتحبس خلاص بقى تبدأ الحركة في الشرايين تقل الجسد يمرض أفات بقى ممكن تؤدي للشلل ممكن للوفاة فيجي تشريع الإسلام عشان يحرك فالزكاة تعالج لك مشكلتين في أي اقتصاد المشكلة الأولى هو حبس المال واكتنازه بيد الغني صح؟ المشكلة الثانية حجز الفقير عن السيولة اللي يتحرك بيها عشان يشتري فتيجي معجزة الزكاة من أجل الوقاية والعلاج للمشكلتين دول والمعضلتين دول فالزكاة محفزة لتحريك المال فالزكاة هتدفع الغني لتحريك المال وما ي- ما يكتنزوش فكأن الشرع يقول لك إيه مش أنت محتفظ بفلوسك آه أنا أريد هذا المال يتحرك وأنت هتكسب لو هو اتحرك وأريدك لما تكونش إيه واخد على العط... على البطالة على فكرة يا جماعة اللي ما بيطلعش الزكاة هو اللي بيبقى عنده بطالة مش الفقير بعض الناس بيبقى فاكر إن الزكاة بترسخ البطالة للفقراء أنت مسكين وهنتكلم دلوقتي ان هي مش بترسخ البطاله بالعكس لكن لو انت ما اتحركتش بالزكاه بتاعتك يبقى انت بطال اه فالشريعه بقى ايه كانها تعاقبك طب هناخد منك اتنين ونص هناخد منك اتنين ونص تاني وناخد اتنين ونص تاني ليه ليه احنا عاوزين نحرك فاحنا عاوزين منك انك تحرك الانتاج وانك تساعد اخوك فلو مش هتحرك الانتاج هناخد منك فلوس لاخيك طب لو حركت الانتاج هتساعد اخوك بدون ما تديله فلوس هتساعده ازاي ان هو هيشتغل معاك يعني ايهما افضل للغني يطلع للفقير يطلع نديله 2.5% في اخر السنه ولا نضمن له شغل في مصنع الغني ايهما افضل للفقير الشغل صح فالغني عما يشتغل الغني لما يشتغل كان المفترض عنده 10 مليار مليون جنيه ال 10 مليون دول لما فتح مصنع ب 7 مليون الزكاة قلت جدا جدا جدا عنده يا دوب هيبقى على 3 مليون والارباح اللي طالعه لو ايه هتعدي الحول طيب ليه الزكاة انخفضت قوي لانه هو خلاص اتى بالمقصد الحقيقي فاهمين اتمنى يكون العمق ده واصل لحضراتكم لانه عمق نفيس ويرايق ويخليك كده تبقى منشكح وانت بايه بتقرا عن دينك فالزكاه محفز لتحريك المال فيبقى الغني قدامه طريقين اما ان يكتنز المال وما يشغلوش فيخسر هو منافع المال ده ابتداء والاقتصاد بيخسر اللي هو المجتمع بيخسر ولا مش بيخسر الدوله بتخسر ولا مش بتخسر المجتمع بيخسر ليه إيه، البطاله بتزيد والانتاج بيضعف فهنا تيجي بقى الزكاة تتاخد بأعلى درجة ليه؟ لأنك أنا لو عندي 4 ل 10 مليون دول كاملين اه هاخد أعلى 2 ونص هاخد 2 ونص من العشرة فخدت إيه؟ منك درجة عالية طب لو هو شغل الأمال وح- وعرف يوظفه في مجالات هيربح الغني الثروة بتاعته هتزيد واخدين بالكم؟ ماشي؟ الثروة بتاعته هتزيد وبعض الناس بيقول لك ده اللي معاهم أغنياء ما- مال كتير بس لا مش معاه مال كتير بس اي واحد معاه الحول يقدر يتاجر بيه ويكسب ليه انا النهارده واحده قاعده في البيت معايا خمسة ستة آه، معايا سبعين ألف جنيه هطلع الزكاة طيب أنا رحت عاملة مطبخ وقلت المطبخ ده هعمل وجبات وأبيعها وهعمل حلويات وابيعها في بعض المولات ما هي المطبخ ده يعني يعني في واحد هيبقى ديليفري بينك وبين المحل في واحده ام محمد هتيجي تساعدك صح ما الحاجات دي كلها ايه اديكي شغلتي فقراء وفي نفس الوقت زكاتك قلت ليه لانك جبت بوتاجاز وجبت تلاجة وجبت تكييف في المطبخ ده عشان ايه ولا في اي ايا كان عملتيه والمايكرويف اللي انت عملتيه كل الحاجات ديت قللت عندك الزكاه فده ملوش علاقه انك معاك فلوس كتيره ولا مش معاك فلوس لا فالغني لما هيبدأ يشغل المال بتاعه ويوظفه هيربح تعظيم الثروة والمجتمع هيربح تشغيل الأيادي العاملة والبطالة هيتم مكافحتها والفقير هيتحول لصا- لصاحب صنعة أو حرفة صح فالمعنى ده مهم جدا إدراكه فالزكاة بتحفز المال نحو الاستثمار والإنتاج ما بتخلكش واقف فعشان كده عمر رضي الله عنه يقول اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة الصدقة هتاكله هتاكل المال والذين يكنزون اللي قاعد بيكتنز انت كده خلاص براحتك هتصر على الاكتناز مع دفع الزكاة كل عام بنسبة 2.5% ده هيقلل مالك مع الوقت لكن لو حركت الموضوع هيكون مختلف تماما طيب لو اديتها لفقير عاجز عن العمل أو يتيم إنك كده حركت السوق ولا مش حركته أولا وبتزود الاستهلاك ولا لا والقوة الشرائية لأنك لما اديت الناس دي اتحركوا بدأوا يشتروا صح؟ طيب الفقير لما اديته فلوس راح جاب مكنة خياطة فجاب آلة حرفة للفقير هتجعله شخصية منتجة صح؟ وتبدأ السلع تزيد المعروضة ويبدأ يحصل تنافس فأنت حولت الفقير لعامل منتج مفيد لاقتصاد الايه المجتمع بتاعه طبعا كلكم بدانكم تقولوا مين اللي هيعمل كده ومش هيعمل كده غالبا مش انتوا اللي بتقولوا هو غالبا بيبقى الشيطان بيبقى قاعد معاك عاوز يشوش عليك كل جميل تراه في حياتك ولذلك انت عم تيجي تقرا الوحي الوحي كله بركه وهدايه شرع ليك انك تستعيذ ليه لانه مش هيسيبك فهو عاوز يشتت عليك دلوقتي يقول لك هو في حد بيعمل كده يا عم ده بتاع الاغنياء بس يا عم سيبه هو نفسه ما بيعملش كده وهو مش عارف الكلام ده كله انت ليه سايبه قاعد جنبك يا عم استعيذ كده واسمع الله يكرمك اريحكم انا مش عارف بقى مش هقول لك ناس بتعمل كده لا انا عارف ان في جمعيات بتعمل كده اللي انا بقوله ده انا عارف كويس قوي ان ده ما في الحمد لله الامه مليانه وبيعملوا كده بل انا اعرف ناس هو هدفه في الزكاه اكرام الذي ياخذ الزكاه وتمكين الفقير هو بيمكنه في الامه في ناس يا جماعه اللي عايش على اخرته يا جماعه هتل... يعني ايه هتلاقوهم عندهم الحاجه دي فالذكاء بيحرك الاقتصاد اه بيحركه اما من باب التمويل او من باب الاستثمار والانتاج التمويل يعني ازاي التمويل ان الزكاه تمويل مجاني للفقير والمسكين صح فانت واخد ايه سنويا بتاخد وممول مستمر ودائم ما بيوقفش كل عما هيزيد راس مالك هيزيد الايه التمويل ده بل من جمال الزكاه ان هي ضمان للناس اللي شغاله ازاي ضمان للناس الشغاله انت يا سيدي لان من ضمن الحاجات هي ان الزكاه بتصرف للغارمين صح الغارمين دول واحد من ضمن الناس يعني شغال او خلينا نقول في واحد عنده محل وبتاع جه زلزال جاء جائحه من السماء مطر سيول بتاع دمرت المصنع كله الراجل ده ياخد من الزكاه ياخد من الزكاه ليه لانه كان شخصيه منتجه مش اما تيجي تشوف لان هو كان منتج وبيتحرك نيجي نقف معاه من ناحيه الزكاه نقف معاه من ناحيه الزكاه فتلاقي ان في تمويل سندك خلونا يعني نشرحها باكثر ايه انا قلت لكم يا جماعه مش هجاوب على اسئله فقهيه انتوا انتوا مصممين تسالوني ليه الاسئله الفقهيه انا مش هجاوب على اسئله فقهيه لان انا عارف ان هي جايه في السلسله فما تستعجلوش هو واحد بيقول لكم دلوقتي انا هاكلكم اكله فيجي يجيب يحط الدقيق مش عارف ايه الكلام ده كله ده يقول له دي ده انت جايبه مني يقول له طب هناكل ايه طب مش عارف يا عم خلاص بقى اصبروا للاخر يبقى قلنا ان الزكاه بتدعم الانتاج من خلال ان هي بتزود الفقراء الغير قادرين على العمل بالاموال قوه شرائيه فيروحوا السوق يشتروا يسدوا احتياجاتهم الاسواق تبدا يبقى فيها حركه مكان لبيع سلع وعروض منتجين ويبدا التاجر الكبير اللي كان بيعمل براندات بدا في ناس كتير بتيجي عنده فهيشتروا نايك وهيشتروا مش عارف ايه الحاجات دي غاليه قوي فيبدا يعمل ايه يعمل خط انتاج تاني آآ آآ يراعي الفق... الشباب دول فيبدا يعمل تيشرتات بسيطه تبقى ب 60 و70 جنيه بدل ما كان شغال على ايه ابو 300 400 فعمل خط انتاج اخر مصانع تانية وشغل تاني واخدين بالكم كان عنده محلات بتنتج مطابخ والكلام ده كله ورش ومصانع فلما اهتموا بتاع وكله طلع بدات الناس بتيجي ففي برضه فقراء عاوزين يتجوزوا بس المطابخ بتاعتك غالية مين هيعمل مطبخ بسبعين ألف من الفقراء فبدأ يعمل خط إنتاج ومصانع تانية لمين للبسطاء فيعمل مطابخ ب 15000 وبتاع والكلام ده كله الله الله الله الله, الله. ايه الجمال ده ما هي ايه خلاص بقى الحركه استمرت والدنيا ماشيه يبقى الزكاه بتدعم الانتاج من خلال بتزود الشريحه اللي عندهم قوه شرائيه الفقراء القادرون على العمل الزكاه بتمثل لهم ممول مجاني ليه؟ انها بتشتري لهم الالات لانتاج معدات التصنيع بتديله يروح يشتري مكنه تديله يشتري تروسيكل يبيع عليه ياخد كشك يجي يشتري بيه ويحط فيه ادواته فبالتالي زودت انت الناتج المحلي فبدا يبقى فيه تنافس آه الراجل ده هيبدا يعمل اسعار حاجات خفيفه فيبدا يضرب واخدين بالكم هو كان ما كانش فيه الا مطاعم معينه طبق الفول ولا بتاع بحوالي ب 15 جنيه ده مسكين بقى وفقير وبتاع وعامل كشك على قده وراجل نظيف وكل حاجه بس هيعمل حاجه بسيطه ليه؟ لأن الكشك بسيط وبتاع فيعمل طبق الفول بام ب 3 جنيه فأنت رايح الشغل تقول لا يا عم خلينا ناكل عند الحاج محمد ده أحسن الله فبدأ يستهدف فبدأ يبقى فيه تنوع فالأسعار تبدأ تنزل لأن الع... ال... ال... إيه بقى فيه فائض واخدين بالكم؟ من ضمن الحاجات اللي قلتها وأشرت ليها إن هي بتحافظ على المنتجين لأن جعلت أحد مصاريفها الغارمين ومن اللي بيدخل في الصنف ده والمصرف ده اللي فقدوا أموالهم سواء بجوائح من جائحة من السماء أو تحملوا غرامات مالية للصالح العام أو جيلهم جالهم ديون عجزوا عن سدادها فتعطل الإنتاج بتاعه راجل عنده مشغل ولا أي حاجة و... وعليه ديون والملف وقف فيعمل إيه؟ يبدأ الإسلام يجعل لك من ضمن الزكاة حرك فيبدأ ياخد من الزكاة يسد احتياجاته يسد ديونه يرجع تاني للايه لفكره التدوير فالزكاه من ضمن ادوارها ايجاد المنتجين فالفقير بياخد من الزكاه اللي يشتري بيه نفسه زي ما قلنا يشتري بيه ادوات الحرفه بتاعته ده للقادر على العمل طب اللي وهيبقى منتج طب اللي مش قادر بياخد ويبدا يبقى قوه شرائيه عاليه قوي واخدين بالكم إن الزكاة نظام تكافل شامل ونظام اجتماعي سبحان الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحان الله تلاقي ليها مع ليها طعم الآية ديت وأنت بتسمع الحاجات اللي زي دي يقول لك فيك تكافل والتكافل الاجتماعي ومش عارف النقابة بتعمل كذا بس في فرق بين الزكاة والحاجات دي كلها ليه؟ لأن أنظمة التأمين والتكافل البشري ما فيهاش المعاني الإيمانية والتعبدية اللي في الزكاة اللي منها أن الزكاة نظام تكافلي دائم وإجباري وفي معنى العبادة والتقرب يعني أنت بتعمله وأنت بحب راضي بيه عارف أن أخوك ليك ليه حق في فلوسك والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فعبادة المسلم بيقوم بيها شايفها أن هو من حق أخويا مش بتاعتي الزكاة دي حق الفقير صح وبالتالي ما تتدخلش انت في حقه تقول له بص انا هجيب لك بيها بطانية انا هجيب لك بيها مش عارف انا هصرفها في حضانة انا هحطها في مستشفى مش بمزاجك هو كان هو ده بتاعتك عشان تتحكم فيها يا جماعة الزكاة ليس مال الغني وده لازم تبقى انت مدرك واحد معاه 40 مليون لازم تبقى مدرك ان في منهم مليون ما انت بت... النص ربع العشر ده يعني تقسم على 40 في منهم مليون مش بتاعك ايوه يعني مش بتاعي يعني ايه يعني مش انت اللي هتتصرف فيه وتتحكم فيه لانه نزعت ملكيته منك وطالما نزعت ملكيته ينزع منك التصرف واخدين بالكم المعنى ده في غايه العمق لازم ندركه كويس قوي من الذكاء الذكاء الجميلة ان هي تكافل مجاني ما بيقومش بقى على اساس الاقساط المدفوعه امال ياخد منك شهريا وما دفعتش النقابه وكارنيه النقابه وجدد الاشتراك عارفين الكلام ده لا الزكاه ما بي مش قايمه على اقساط مدفوعه ولا تعويض مقابل الاقساط تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم الزكاة نظام تكافلي هدف الوصول لحد الكفاية لا الكفاف مهما كانت حاجتك سواء بقى بتوفير الإعاشة أو أيا كان اللي أنت إيه محتاجه الزكاة من الحاجات الجميلة جدا ومش هتلاقيها بسهولة في أي حاجة تانية بشرية إن هو تكافل شامل يعني شامل يعني مش حاجة واحدة بس يقول لك لا والله ده غير شامل الن- النقابة ما مش شاملة العمليات اللي هي كذا لا والله إذا- الذكاء قصدي النقابة ما بت... موضوع السرطان ما لهاش علاقة بالسرطان لا الذكاء والله احنا النقابة ما لناش دعوة بالتعليم ما لناش دعوة بالايه بال- بالجواز ما لناش دعوة مش عارف بكذا لا لا لا لا لا لا, لا. الذكاء بتضمن لك لو انت عندك عجز في الإعاشة بتاعتك بتضمن لك ح- ضمان كفاية للحاجات المأكل المشرب الملبس ضمان للاقتراض بتسد الزكاة كل قروض المحتاج إن عجز عن هو سددها ضمان اللي واحد ع- عنده آه، آه، ضمان تعليم الزكاة بتعليم كل مسلم محتاج لا يقدر- ما يقدرش ي- يستطيع النفقة على التعليم بس التعليم الأساسي ماشي ما تروحش تقول لي أنا داخل الام اي يو ومش لاقي حد ينفق عليا لا يا عم ما حدش ينفق عليك أصلا ضمان الجواز انك ان الزكاه بتت- تزويج كل من عجز عن الزواج وتكاليف الزواج في الدين ما هو بصوا يا جماعه إحنا هناخد الدين دين ماشي يعني مش هناخد الدين بمزاجنا لا الدين هو دين بقى ضمان انك مين اللي عليه الزواج مين اللي عليه التكاليف الراجل صح حضرتك ما تروحشيش بقى تروحي تصرفي بال 300000 ولا 150000 وتقولي اصل انا عليا ديون اصل كنت بجوز مي هو مين انت حضرتك رحتي بتصرفي بالسفه ده ليه الزكاه اصلا إن- إن الزواج مش عليكي عليه هو اصل هو في حد بيعمل كده يا شيخ بصوا في الاخر خالص يعني ايه تلاقي ناس رايحه تشتري لي ثلاجه مش عارف ال جي وتعمل لي مرتبه مش عارف ايه وتيجي تقول لك ايه بقى ايه آه، ادفعوا لي الله يكرمكم من الزكاه لا انا لا لا اقول ان هؤلاء يتم الدفع ليهم من الزكاه عاوز بقى تتصدق معاك وتقف انت واقفه مجدعه اقف مجدعه لكن آه، هؤلاء يضيعوا المال ضمان إن الحمايه الزكاه بت- بتكفل لك آه، آه، ان هي ناس مجاهدين رايحين يدافعوا عن الدين بيدافعوا عن البلد يدافعوا عن الوطن الاسلامي ويحموه من العدو الكافر آه، الانفاق على المجاهدين عشان يرد رد المعتدين والزكاه بتصرف على المؤلفه قلوبهم واحد عشان يحب الدين يقرب منه اكتر فهي ضمان نفسي لكل مسلم تتكفل بالمسلم حال العجز أو حال الافتقار تتكفل بأسرته حال الموت آه، الزكاة لها أثر كبير ويمكن أشرنا ليها من شوية بس آه، أضغط على الموضوع دوت وهو الزكاة لها أثر في مكافحة الفقر والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر والفقر آه، لأن الفقير هو واحد من الاثنين يا إما فقي- فقير قوي قادر على الكسب والشخص ده إما أن يكون ليه حرفة يتقنها أو ليس له حرفة فلو ليه حرفة يحسنها فيعطى من الزكاة ما يشتري لنفسه الآلات مهما تبلغ بقى ما تبلغ ليه؟ لأنه هيصير منتج فعلا في الأمة وهيخرج عن دايرة الفقر طيب ملوش حرفة يصرف عليه ويتعلم حرفة من الحرف اللي يستطيع بيها يكون منتج بعد كده في الأمة يبقى شخصية منتجة واخدين بالكم وبعد ما يتعلم الحرفة بياخد من الزكاة اللي يشتري بيه الآلات بس طبعا الكلام ده كله ليه معايير مش مدننا واحد بس بان ايه لا لازم يبقى فيه معايير كده ونتاكد ان ايه ان الموضوع ماشي فعلا بح- ايه بعمق مش مجرد بياخدوا كده ويضيعوا الفلوس وخلاص إيه، فقير اللي قلنا الفقير اما يكون قوي قادر على الكسب او او فقير ضعيف عاجز عن العمل زي اليتيم والعجوزه وال- والعجوز والمراه واصحاب الاعاقه دول يعطوا من مال الزكاه كل حول كفايتهم حولا كاملا ماكلا مشربا ملبسا مسكنا تعليما هو ده ديننا ده ديننا بيقول كده هتلاقي الكلام ده في المغني لابن قدامة عشان ما تحسش تقول ايه ده ده مذهب مين هتلاقي في الايه للبهوتي في كشاف القناع هتلاقي للمجموع للناوي هتلاقي في حاشية الدسوق في كله هت- في كل المذاهب هتلاقي الكلام ده واخدين بالكم فالزكاة لها ايه المعنى دوت واتكلمنا ان الزكاة بتحرك وتهيج الفقير على ان يتحرك ويكون شخصية منتجة ويشغل كل اللي حواليه فيكون عنده الراجل دوت عنده جودة توظيف توظيف إنتاجي وهو حق إخراج المال للفقير انتوا عارفين هيجي علينا في وقت من الأوقات إنك تجاوب على اللغز ده في مليونير مش عليه زكاة هل في مليونير مش عليه زكاة؟ اه في مليونير مش عليه زكاة أنا قلت الكلام ده قبل كده أعرف رجلا كان صافي ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك له صافي المال الشهري له الأرباح الشهرية 200 ألف ريال ويقول والله ما, ما مر علي حول وكانت الزكاة واجبة علي هو بينفق على طول وفي نفس الوقت بيفتح خطوط إنتاج على طول هو كسب 200 ألف ريال مع 200 ألف ريال مع 200 ألف ريال دول 300 يروح فاتح بيهم إيه محل جديد مطعم جديد مطبعة مش عارف إيه بتاع على طول ما المطبعة اللي فتحها ديت هيخش 30 عامل يشتغلوا أم بتشتغل جميل أدي 30 عامل 30 أسرة والدنيا شغالة وهو يربح يربح تاني يفتح وبعدين في الوسط عادي يبني مسجد آه مش عارف يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا مش عارف ما فيش سنة بتمر عليه عنده ما يعادل 85 جرام ذهب موجودين فشوفوا بقى مش مجرد ان هو بينفقوا على الناس بس لا يا جماعه بينفقوا كمان في التجاره والتجاره بتفتح هو بيفتح انت النهارده لو عندك سوبر ماركت والحمد لله ربنا بارك لك فيه رحت فاتح فرع تاني صغير بسيط كده في مكان ايه للفقراء ربحت اكتر بتفتح تالت بتفتح رابع بتفتح خامس بتفتح سابع وهكذا واخدين بالكم هي دي بقى يا جماعة فلسفة الزكاة عما تفهمها كده بقى هتصحح الصورة النفسية اللي أحيانا بتتصدر لك إن الزكاة ديت كأنها عقاب للغني وإن هو يتاخد منه وخلاص هات فلوس كده كأنها زي الضرايب كده بالجبروت والقهر هناخد منك لا فبالعكس في لو لو الشريعة متشوفة إن تاخد الفلوس شغلتها ما شغلتهاش هناخد منك فلوس لا يا سيدي انت ممكن يكون عندك مصنع انتاج عربيات سي 180 شفت بقى مصنع كامل ال 40 تكييف اللي موجود وال 50 مكنه اللي جايين من المانيا مش عارف ايه والارضيه اللي انت شاريها ب 4 5 مليون في المكان اللي انت بتشتغله كل دول والمحول الكهرباء الكبير ده كل دول مش عليهم زكاه كل الحاجات دي اه وعندك 14 عربية تريلا كبيرة مش عليها زكاة كل الماديات دي ومش عليا اه ليه انت شغال لو لو الشريعة تتشوف لأخذ مالك لا تقول لك تعالى لكن تعالى بقى شوف سبحان الله قانون الأرض يقول لك ايه تعالى بقى نشوف الفلوس بتاعتك ونحسب والضرايب ده انت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا عشان كده الناس بتتهرب من الضريبة وبتهرول للزكاة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم وينفع بي وبكم أنا يا جماعة قلت لكم الأسئلة بتاعت الشقة التمليك وعندي ذهب لعينال بنتي والفلوس اللي أنا و... والحاجات دي كلها هنجاوب عليها وإحنا ماشيين في السلسلة برضه عندكم تسألوني براحتكم بقى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام وجزاكم الله خيرا